أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب القم زكريا بطرس أهلا بيك يا أستاذ وائل.
اهلا وسهلا شرفتنا الله يبارك فيك
أحبائي آه، زي ما تعودنا بنعرض آه، واحد من الرسالات واحدة من الرسالات اللي جات لنا في البريد الإلكتروني والمرة دي هي الحقيقة رسالة تشجيع فبتقول بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بارك الله مساعيكم لنشر كلمة الحق وكشف الباطل فإذا كنتم تراسلون يوميا فلا تنسونني وكاتب اسمه طبعا احنا ما بنقولش أسامي آه، أخويا المبارك ربنا يباركك آه، عايزك تعرف ان اي حد بيراسلنا بنرد عليه واي حد مثلا بيطلب صلاه المجموعه اللي بتعد الرسائل وبت... وبتشوف الرسائل دايما ما بيفوتوش فتفوته ولا واحد او اي رساله بتفلت منهم داي- دايما تطلب الصلاه بيتصلى لك اذا كانت حتى الرساله اللي باعتها فيها شتيمه بنبتدي بيك الصلاه اللي بيش- بي- بيصلوا للي بيشتم قبل اللي ما بيشتمش وبرضو احنا بنحب ان الرساله ال- الرسائل من النوع اللي انت رسلتها لنا ديت لان فيها تعزيه وتشجيع وربنا آه، يسمع صلاتك ويوفقنا اننا آه، نرفع كلمه الحق امين وطبعا هنسمع تعليق قدس ابونا
آه، في الواقع انا ببقى مبسوط من كل الرسائل اللي بتوصل لان ده دليل على ان الناس مهتمه بانها تتابع تشاهد تتاثر تطلب بيكتب وبيبعت كل دي اهتمامات احنا بنقدرها واحنا بنشكركم كثيرا جدا وبنتمنى لكم كل خير وكل بركه امين امين شكرا يا أستاذ بني. آه، طبعا دلوقتي عشان الوقت بتاعنا هنخش في م- في موضوع البرنامج بتاع النهارده آه، قدسك كنت كلمتنا سابقا عن انواع التحريف وذكرت لنا ذكرت لنا ثلاث انواع الاول كان التحريف الترتيبي وبعدين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي وقدسك هتقول لنا دلوقتي بالتفصيل عن كل واحد منهم وعشان نبقى في الترتيب نبتدي بالتحريف الترتيبي امين اتفضل قدسك آه، التحريف الترتيبي وكمان لأكثر تركيز هناخده التحريف الترتيبي عند الشيعة أولا عشان خاطر نبقى نتكلم عند عند أهل السنة عظيم
بالنسبة للشيعة بنلاقي السايتات اللي هتتكتب دلوقتي على الشاشة آه، www.fiqhealislam.com والموقع الثاني www.shiaweb.org بيقولوا على معنى التحريف الترتيبي ترتيب يعني هو نقل صورة قرآنية من مكانها إلى مكان آخر أو نقل آية قرآنية من مكانها إلى مكان آخر صورة أو آية تجمال عظيم عظيم طب كالعادة أستاذ هل في من علماء الشيعة من يقر بالتحريف الترتيبي؟
بالتاكيد انا حلو قوي النظام اللي انت ماشي بيه آه فيه كتير بالفعل مثلا آه العالم الفيض الكاشاني في تفسير الصافي جزء واحد وصفحة 49 آه، برضو منشورات العالمي ببيروت بيقول القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله بحسب عقيدتهم يعني ومنه ما هو مغير ومحرف الكلام ده أنا قلته قبل كده وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله أت- ليس على هذا الترتيب
عظيم تقوم الكلمة بشاهدين أو أكثر فقدسك تدينا آراء علماء تانية من الشيعة اللي بيقولوا الكلام ده؟
اه هو آه، بيعتبر مرجع كبير قوي من كتب الشيعة اللي هو بحار الأنوار وهيتعرض للكاميرا دلوقتي وللإمام الباقر المجلسي بحار الأنوار مجلد 89 صفحة 66 إلى 77 خصص باب بعنوان تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله بحسب عقيدتهم أذكر منه المقتطفات التالية في بحار الأنوار جزء 89 صفحة 66 إلى 67 يقول فمن الدلالة على التحريف في الترتيب في باب الناسخ والمنسوخ الآية في عدة النساء في المتوفي عنها زوجها ليستدل على أن التأليف على خلاف ما أنزل الله جل وعز ده كلام مين؟ البقر البقر لأن العدة في الجاهلية كانت سنة يقول لك فأنزل الله في ذلك قرآنا وأقرهم عليها خليها سنة ثم نسخها بعد ذلك فأنزل آية أربع أشهر وعشرا عشرة أيام والآيتان في سورة البقرة في التأليف الذي في أيدي الناس جابوا أولا الآية الناسخة قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يعني ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا دي سورة البقرة آية 234 بعديها بعشر آيات جت السورة المن... الآية المنسوخة اللي بتقول ايه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول اي السنه ودي ايه 240 هو الناسخ بيجي الاول والمنسوخ غريبة جدا فالمؤلف الكاتب بيقول ايه ان هذا التاليف البقر يقول لك ان هذا التاليف على خلاف ما انزل الله عز وجل وانما كان يجب ان يكون المتقدم في القراءه اولا الايه المنسوخه تبقى في الاول التي ذكر فيها ان العده متاعا الى الحول ثم ياتي بعدها الايه الناسخه نعم التي ذكر فيها أنه قد جعل العدة أربعة أشهر وشهرا وعشرا ولكنهم قدموا ده الراجل برضه بيقول ولكنهم قدموا الناسخ عن المنسوخ تعليقي أليس هذا تحريفا في ترتيب الآيات وهل يتفق ذلك مع اللوح المحفوظ على حد تعبيرهم نعم نعم طب أتسابونا الإمام الباقر آه، قال حاجات تانية بال... أو أدلة تانية على التحريف الترتيبي آه غير العدة بتاعت لا.
النساء برضه ذكر في صفحة 67 موضوع تاني يقول في سورة الممتحنة في الآية التي أنزلت في غزوة الحديبية يقول ك... قال كده كان بين فتح مكة والحديبية ثلاث سنين خد بالك من الحساب ثلاث إيه سنين وذلك أن الحديبية كانت في سنة ستة من الهجرة وفتح مكة كان في سنة ثمانية من الهجرة يبقى ستة وسبعة وثمانية فالذي نزل في سنة ستة قد جعل في آخر السورة والذي نزل في سنة ثمانية جعل في أول السورة ده الراجل ده اللي بيقول كده وذلك أن رسول الله لما كان في غزوة الحديبية شرط مع أهل قريش آه، آه، الصلح اللي وقعوا بي- مع أهل قرشي- قريش بينه وبينهم أن يرد إليهم كل من جاء من الرجال ولم يقع في النساء شرط نعم.
يعني الراجل اللي يقع عندكم ر- رجع واللي عندنا رجع وكان أهلها كان في واحدة آه، اسمها كلثم بنت عقبة بمكة مؤمنة تكتم إيمانها وكان أهلها يعذبونها ويأمرونها بالرجوع عن الإسلام فهربت إلى المدينة فدخلت على أم سلمة زوجة النبي فقالت يا أم سلمة إن رسول الله قد شرط لقريش أن يرد إليهم الرجال ولم يشرط لهم في النساء شيئا والنساء إلى ضعف وإن ردني رسول الله إليهم هيعذبوني وأخاف على نفسي فاسألي رسول الله أن لا يردني إليه اللحظة دي دخل رسول الله على أم سلمة ده الراجل برضه بيقول أيوة دخل دخل رسول الله على أم سلمة وهي عندها فأخبرته أم سلمة خبرها فلم يجبها رسول الله بشيء ونزل عليه الوحي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن لسورة الممتحنة من 10 ل 13 إلى قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي 11 فحكم الله في هذا أن النساء لا يرددن إلى الكفار خلاص المجلسي بقى بيكمل حديثه يقول إيه هذه القصة في هذه السورة آه، نزلت هذه الآية في هذا المعنى في سنة ستة من الهجرة نعم
وأما في أول الصورة بتاعة الممتحنة فجاءت قصة حاطب ابن أبي بلتعة إيه ده؟ أراد الرسول بت- بيحكي أراد الرسول أن ي- يصير إلى مكة عايز يدخل مكة بعد الحديبية نعم.
فقال اللهم اخفي العيون والأخبار على قريش حتى نبغتها في دارها خطة حرب وكان عيال حاطب فمات حاطب ده مع الرسول ايوه فبلغ قريشا ذلك فخافوا خوفا شديدا فقالوا لعيال حاطب اكتبوا الى حاطب ليعلمنا خبر محمد فان ارادنا لنحذره فكتب حاطب اليهم ان رسول الله يريدكم ودفع الكتاب الى امراه فوضعته في قرنها فنزل الوحي على رسول الله واعلمه الله ذلك ان في ست كده و- وحاطب عمل كده فبعث رسول الله امير المؤمنين علي بن ابي طالب والزبير بن العوام فلحقاها وفتشاها
فتشوا المرأة اه وردوا الايه الكتاب الى رسول الله فقال رسول الله لحاطب ما هذا فقال يا رسول الله والله ما غيرت ولا بدلت ولا عملت اي حاجه لكن عيالي كتبوا الي فاجبت فاحببت ان اداري قريشا ليحسنوا معاش عيالي ويرفقوا بهم فقام عمر ابن الخطاب وقال يا رسول الله أمرني بضرب عنقه فقال رسول الله اسكت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سورة الممتحنة آية واحد وأولياء هنا ممكن تكون أصدقاء ثم أطلق لهم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى قوله ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون سورة الممتحنة 8 و 9 فإلى هذا المكان من هذه السورة نزل في سنة 8 من الهجرة ايوه حيث فتح رسول الله مكة والذي ذكرنا في قصة المرأة المهاجرة ده برضو كلام لمين للمجلس قصة المرأة المهاجرة كانت في سنة ستة والذي نزل في سنة ستة في حديث المرأة، قد جعل في آخر السورة عشرة إلى 13 واللي نزل في سنة 8 جعل في أول السورة أليس هذا أيضا تحريفا في الترتيب
اكيد طبعاً.
أحداث هو ربنا لما بيوحي مش عارف الأحداث اللي م- ماشية إزاي اكيد طبعا اكيد طب آه، قدس ابونا آه، لما قدسك بتجيب الوقائع ديت من الكاتب من حاجات من الموجوده في القران المتداول بتكون افضل هل من مزيد من القران المتداول اللي بين ايدينا دلوقتي اه بالتاكيد برضو انا عايز اعتمد على طالما احنا بنتكلم على راي الشيعه فانا بعتمد على الراجل ده عظيم لان الكتاب متوفر في السوق قبل ما يصادر يعني فبيقول آه، الشيخ الباقر المجلسي في كتابه ده صفحه 70 في سوره النساء في قوله عز وجل وان خفتم الا تعدلوا فواحده سوره النساء ثلاثه وليس في هذه الراجل بيتكلم في هذه من الكلام الذي قبله في شيء إل- إلا صلة لها بما قبلها يعني ما فيش حاجة لها صلة باللي قبلها وإنما كانت العرب إذا ربت يتيمة يمتنعون من أن يتزوجوا بها فيحرموها على أنفسهم لتربيتهم لها نعم
فسألوا رسول الله عن ذلك بعد الهجر فأنزل الله عليه من هذه السورة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب من يتامى النساء اللاتي لا يؤتوهن ما كتب لهن ولا ترغبون أن تنكحوهن أنا آسف والمستضعفين من الولدان في سورة النساء 127 فكذا كذا ألف نون كاف حاء واو ألف ما طاب لكم من النساء آه، الشيخ آه، عبد المهدي بيقراها حلو قوي أيوة.
ومش واجد فيها بيقول لك هي الزواج فيها ايه؟ فيعني بنحتاج لشجاعته. فكذا كذا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سورة النساء ثلاثة. فقال الباقر: هذه الآية هي مع تلك التي في أول السورة. شوف بقى اللي جاي فغلطوا في التأليف وأخروها وجعلوها في غير موضعها. يعني كلام في أول السورة م- الرد عليه في آخر السورة واللي بينهم حاجة غريبة
طب انا معاك مع قدسك في الموضوع ده وده تقديم وتاخير في ايات السوره الواحده هل في امثله عن تداخل الايات
الآيات في الرحمة آه، ده برضه وضحه الشيخ الباقر في نفس الكتاب ده أهو، الكتاب ده ذخر صفحة 71 و 72 قال في سورة النساء في قصة أصحاب رسول الله يوم أحد غزوة أحد أمرهم الله بعدما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح أن يطلبوا قريشا ولا تهنوا في ابتغاء القوم بأمرهم أنهم يوصلوا إيه بحبه في سورة النساء 103 فلما امرهم الله بطلب قريش قالوا كيف نطلب ونحن بهذه الحال من الجراح والالم الشديد فانزل الله هذه الايه ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وفي سوره ال عمران تمام هذه الآية عند قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في سورة آل عمران آية 140 يعلق الشيخ الباقر قائلا الآيتان متصلتان في معنى واحد ونزلت على محمد متصلة حسب عقيدته يعني بعضها ببعض فقد كتب نصفها كتب نصفها في سورة النساء ونصفها الآخر في سورة آل عمران مم.
أليس هذا تحريف في الترتيب على ما يقولون ولا هذا الترتيب هو الموجود فيما يقال عنه اللوح المحفوظ فيه الترتيب ده ولا الترتيب التاني سؤال عايز إجابة ما اعتقدش بس آه، قدسك ممكن تشير لنا من واقع الادله اللي وقعت تحت ايديك عن آه، تبديل ما بين الايات في الصور المكيه والايات في الصور المدنيه حسب اراء الشيعه أي وبرضو أنا برجع للباقر المجلسي في كتابه آه، بحر الأنوار جزء 89 صفحة 72 و 73 قائلا من الدليل أيضا في باب تأليف القرآن أنه على خلاف ما أنزله الله تبارك وتعالى بحسب عقيدته ففي سورة الأحزاب في قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا دي سورة الأحزاب 45 والآية دي نزلت فين؟ في مكة ولكن جاء بالمصحف قبل هذه الآية آيات نزلت بالمدينة وهي قوله عز وجل في سورة الأحزاب تسعة الراجل اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها لا، ده شغل في المدينة آه. إلى قوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله سورة الأحزاب 22 و 23 يأتي الباقر المجلسي بهذا الدليل على أن القرآن من ترتيب الناس الذين دونوا أحداثا متأخرة قبل أحداث متقدمة وسؤال هو هل هكذا موجود في اللوح المحفوظ كما يدعون انا عايز بس ال- ال- المشاهد يفكر اولا شواهد كتير انا بقولها فيا ريت حد يسجل يعني اللي بيشاهد يسجل وبعدين يدرس الحاجات ديت على مهله يمسك ورقه وقلم ويكتب ويطلع لان دي حاجات خدت مني شهور للدراسه فانا بقولها في نص ساعه فمش معقول ان في عقل يقدر ي- يلم بالمواضيع ديت بسرعه لكن سجلها ارجوك ايها المشاهد سجلها وارجع اكتبها عشان خاطر تدرس وتشوف وتراجع الحاجات دي هل هي صح ولا غلط وتحكم عقلك وطبعا الحلقات دي برضو ممكن المشاهد يشوفها آه، متسجلة في ال website آه، islamchristianity.com واسلاميات.com ده صح على رايك مظبوط ما تتعبش نفسك وهتلاقيها على ال website شكرا شكرا أستاذ بونا طب دلوقتي في بقى سؤال حضرتك كلمتنا عن الآيات مم.
هل من علماء الشيعة من يتحدث عن ترتيب اختلاف في الترتيب تحريف في الترتيب الصور الكاملة اه طبعا طبعا آه على اي حال آه، كم من آية مكية بين آيات مدنية وبالعكس يقول الشيخ الباقر أيضا قد أجمعوا على أن أول سورة نزلت من القرآن هي سورة اقرأ باسم ربك نعم
ولكنها لم تق... لا تقرأ في مألف من المصحف إلا قريبا من آخره أخر دي الأولى اللي هو في الآخر ده الراجل اللي بيقول أيوة.
وأن من أواخر ما أنزل من القرآن سورة البقرة وقد كتبوها في أول المصحف خلوها سورة اثنين فشوف صور نفسها بتتبدل من مكان لآخر عظيم عظيم طيب آه، الشيخ الباقر بس هو اللي اكتشف حاجات زي كده ولا في غيره من العلماء لا طبعا في غيره من العلماء زي مثلا آه، أبو الحسن العاملي الشيعي في المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكلة الأسرار صفحة 37 تحت عنوان بيان خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن بخصوص ما في القرآن بيكمل بخصوص ما في القرآن من خلاف وحذف قال أما التقديم فإن آية عدة النساء الناسخة والتي هي أربعة أشهر قدمت على المنسوخة التي هي سنة وأما الآيات التي تمامها في سورة سورة أخرى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في سورة البقرة 61 وتمامها في سورة المائدة 22 فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين اختلافات نعم أنا عايز أسأل ما رأي أصحاب الفضيلة في هذا الكم من التحريف في القرآن عند الشيعة وبعتقد أن راح يجي الحديث عن الاختلافات نفسها في الترتيب عند السنة ده في الحلقات القادمة إن شاء الله أدركنا الوقت دلوقتي فيا ريت نسيب الكلام ده كله وكالعادة نستمتع بكلماتك من الكتاب المقدس عن الثبات في المسيح امين آه، احنا قلنا في الثبات عن مع المسيح وفي المسيح لمواجهة الحروب والاضطهادات والضيقات والمشاكل الكتير الإنسان ما يزعزعش يبقى ثابت في اللي بدأه أمين يثبت في محبة الله اثبتوا في محبتي أمين قلنا ان بتكوين علاقة شخصية بين الانسان وبين الله الحاجة التانية حفظ ايات من الكتاب المقدس بحارب بيها ابليس زي المسيح ما حارب الشيطان بالايات هكذا نحن نحارب الشيطان بالايات اللي احنا حافظينها داخل القلب الحاجة التالتة بالنظر الى الله الاب المحب أمين الأب المحب الأب الذي يعتني بنا يقول لا تهتموا بالشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله الله بيعرف احتياجاتنا من منكم إذا اهتم في العالم يقدر يزيد على نفسه ذراعا واحدا لكن أبوكم الذي في السماوات يعلم ما تحتاجون إليه يا جماعة احنا بنتعامل مع ربنا كأب بيعتني بينا بيعتني بحياتك بيعتني بظروفك بيعتني بولادك بيعتني بصحتك بيعتني بشغلك وعملك الله أب عايز أقول لك حاجة انت كأب وعندك ولاد بتهتم بيهم ولا لا بترعاهم ولا لا بتدبر لهم اكل وشرب ولبس ولا لا الله اب لينا خلقنا بيهتم بينا وبيرعانا يقول لا تهتموا بشيء يقول طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن ها وابوكم السماوي يقيتها فمش هيهتم بيكم انتم يا قليل الايمان مش ممكن عايزين يتعامل مع ربنا كأب أب الله ما هوش قاضي هيبقى قاضي في ذاك الزمان لكن لسه النهارده في أبوة أب حنين يرعاك عشان كده لما علمنا إن احنا نصلي نقول له يا أبانا يا أبانا يا أبي اللي في السماء الله الله أب ليك الله بيحبك الله بيهتم بيك الله بيرعاك بس اوعى تفكر ان الله من نوعية الآباء المقصرين في واجبات واجباتهم وغير السويين في حياتهم لا أنا في مرة من المرات قريت كتاب عن ولد كان معقد فخدوه لطبيب نفساني فالطبيب النفساني عايز يعرف هو متعقد منين ايه اللي بيكرهه ايه اللي بيخاف ايه اللي فبيقول له ايه اسعد حاجه في حياتك قبل ما يخش على اوحش قال له اسعد حاجه في حياتي حادثه قال له حادثه ايه؟ قال له حادثه عربيه قال له حادثه عربيه وربنا انقذكم كعيله كده منها قال لا حادثه عربيه ومات فيها ابويا وامي قال لا طب ودي حاجه حاجه حاجه طب تفرحك مين؟ قال لا بئس الاب بئس الاب ارتحت يا سلام ففي ناس لما اجي اكلمهم ان الله اب يقول لك تاني ليه؟ سوء الابوه لا يا ابني الله اب حنين صالح مش ممكن ابدا يسيبك صدق الله تضمن الحياه امين امين يا استاذ بون شكرا يا استاذ بون احبائي سمعتوا اللي اتقال هل انت لما بتروح قدام ربنا بتروح له كانك رايح لابوك ابوك السماوي وتطلب منه بعزم واثق ان انت هيجاب طلبك لان مين في مين من الابهات السويين اللي لما بيطلب منه ابنه او بنته بيقول له لا الا المصلحه الا عشان مصلحته لان هو يعرف اطلبوا من ربنا ربنا يرعاكم ونراكم في حلقات قادمه والى اللقاء امين, أمين.